النفس إلى الأكمل هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ذئاب ودببة ذئاب ودببة هذا مثل مصغر للمفترس حينما يفترس وللشرس حينما يصبح في موقع فيه ضعف وهذه هي سنة الغابة سنة الغابة يأكل فيها القوي الضعيف والشرس المسالم ويهجم فيها آه، المفترسون على فرائسهم لكن لازم يكون في يوم أيضا للمفترس يفترس وللمهاجم أن يهاجم ولمن يأخذ مما بين أيدي غيره إن يجي واحد تاني ياخد اللي بين يديه هذه هي سنة الغابة الحقيقة ذئاب ودب- ودببة هذا ال- ال- ال- ال- المسمى إذا انطبق ينطبق تماما على حالات المستقوين والمفترسين لما بيقفوا موقف آه، آه، فيه صراع مع غيرهم أيضا من الأقوياء والمستعلين على غيرهم الحقيقة يا أخواني هذا القانون العام هو قانون آه، إن أنه ليس أحد أقوى باستمرار ليس أحد أعلى باستمرار ليس أحد مسيطر باستمرار وإنما آه، آه، كل باق فسيفنى وكل عال فسيوضع ومن علا فالله أعلى ومن تكبر فالله أكبر آه، هذه سنة الحياة وتنطبق على كل ألوان وأشكال آه، ال- الجنس الحي على وجه الأرض كل حاجة بتتغير كل شيء بيتبدل الحقيقة آه، احنا معانا النهاردة آه، هذا ال- ال- الفيلم معانا مقاطع الحقيقة آه، بتشهد بهذا آه، مخلوقات آه، قوية زي الذئاب وأيضا الدببة بيعيشوا في مكان واحد آه، وهو آه، مكان جليدي في شمال آه، أوروبا بيعيشوا آه، بيت- بيبحثوا عن آه، غذائهم بيبحثوا عن آه، آه، رزقهم ولكن في الآخر بيصطدموا ببعضهم البعض تشوف قد إيه الذئاب مسيطرة لو- لوحدها مع نفسها وتشوف قد إيه الدببة أيضا مسيطرة ولكن لما بتلتقي آه، الذئاب مع الدببة بتشوف انقلاب الموازين واختلاف المقاييس آه، الموضوع ده لازم ننظر له ب... ب... ب... بعبرة وبحكمة ليه؟ علشان الواحد أولا ما يستقواش على غيره ما يستقواش القوي على الضعيف لأنه في يوم من الأيام ربنا هيبعت له حد ي- يستقوى عليه زي ما قال آه، ربنا سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون آه، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من ظالم إلا سيبتلى بمن يظلمه قبل يوم القيامة وقال الشاعر وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه تعالوا نشوف المشهد المشاهد الحقيقة قبل ما ما نبدأها كده المشاهد دي بتتحدث عن آه، ذئاب عايشين آه، في جو بارد بيبحثوا عن أي طعام أي حاجة في إيد غيرهم بياخدوها وكذلك الدببة أي حاجة في إيد غيرهم بياخدوها ولكن الاتنين هيلتقوا مع بعض ويتعرضوا لنفس المواقف الذئاب ستبتلى بالدببة وتأخذ منها ما بين أيديها ونفس الموضوع سيتكرر مع الدببة وتأتي إليها الذئاب وتأخذ مما بين أيديها لكن الموضوع فيه تفاصيل كتير آه، آه، لازم نشوفها و- و- ونعتبر بيها لأن بالضبط ما يحدث بين هذه المخلوقات يحدث تماما بين ال- البشر لقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم زينا بالضبط وعندهم اللي عندنا وعندنا عندهم الحق عندنا حق عندنا في ناس نشيطة ومعتمدة على نفسها احنا برضو عندنا ناس نشيطة ومعتمدة على نفسها فيهم ظلمة احنا عندنا ظلمة فيهم مظلومين احنا عندنا مظلومين تعالوا نشوف آه، مشاهد النهاردة ماذا تحمل لنا من الحكمة وماذا آه، تظهر لنا من العبرة اتفضلوا معايا ونشوف حلقتنا الليلة دي اتفضلوا معايا دول آه، هنا آه، الذئاب بتبدأ الذئب هنا شوف انه النمس واقف ب- ب- مجموعة من النمس بتفطر شوف الذئب هيجري جري ياخد مما بين ايديهم خد منهم السمكة اللي بيفطروا بيها وجري آه، على طول هاجم هجمة واحدة شوفوا قد ايه سريع وخدها وهم سابهم هنا بيبحثوا عن الفتات لاحظوا المشهد ده وتأكدوا منه تماما آه، في المشهد اللي جاي ده هنا آه، آه، آه، الجليد زي ما حضراتكم شايفين والمخلوقات اللي موجودة في الأماكن الجليدية بتبحث عن أي شيء أدي الذئب من شوية كان مفترس وخد مما بين أيدي مجموعة النمس هنا بقى أدي ذئبين هم جائعين بيبحثوا عن آه، آه، فريسة هيلاقوا فريسة فين؟ هيلاقوها داخل الجليد اللي حضراتكم شايفينه ده آه، آه، غزالة غرقت في هذا المكان وأهم بصوا بيشمشموا كده هي ترى فين أيوة هنا أهي و- وصلوا للمكان أهو آدي شوفوا هنا بقى هم هيتشاجروا مع بعضهم الذئب بيقول له لا امشي انت مش هنا انا هنا انا اللي لازم اكلها لوحدي ابعد اتخانقوا مع بعض بصوا ده جري ورا ده وطرده و- واهو وهيرجع تاني للفريسه اهو شوفوا لما ال... ال... بني الجنس الواحد بني الفئه الواحده لما يتشاجروا يقوموا يضعفوا يقوموا آه، يدوا فرصه لغيرهم انه يهجم عليهم مين بقى شاف المشهد ده الدببه حضراتكم لاحظتوا من شوية ان الذئب راح خد مما بين ايدي النمس هنا الذئب شاف الدب طبعا الدب قده خمس ست مرات اهو بيجري وبيتزحلق الدب مركز ورايح عشان ياخد الفريسة بشكل مباشر اهو دخل آه، صحيح بيعاني وبيتعب كل حاجة محتاجة تعب حتى السرقة وحتى السطو اهو راح خد الفريسة التي كانت أساسا للذئاب بس الذئاب لتفرقهم وتشتتهم وتشرذمهم واختلافهم وتشاجرهم مع بعضهم البعض ضعفوا مش هيقدروا يدافعوا عن نفسهم واحد فيهم مشى التاني وبقى لوحده اهم شوفوا الاثنين واقفين آه، آه، لا يستطيعون ان يردوا عن انفسهم ادي الدب اهي آه، بتاخد كل ما في ال في ال في ال الفريسة اهي شالت الجمل بما حمل خدت ال- اهي خدت الغزالة ومشيت بكل ما فيها شوفوا بقى آه، الذئبين اللي كانوا دلوقتي مسيطرين واقوياء آه، اهم كلهم ادي ذئبين ثلاثة موجودين اهم ايه اللي تبقى ليهم تبقى ليهم هيكل عظمي جزء من ضلوع اهي شوفوا ماشي راجع بخفي حنين عظمة من آه، عظم ال- القفص الصدري للذبيحة أو الفريسة اللي كانت بين أيديهم وطبعا بالخلاف والشقاق آه، يتفرق ال- الرفقاء ويتباعد ويتباغض الأحباء ويتباعد الأقرباء وخلاص هنا بقى الدفة تتقلب مرة تانية الذئاب اتجمعت وعملوا آه، آه، آه، يعني زي جيش كده وراحوا فاكرين الدبة اللي خدت منهم الفريسة بتاعتهم شوفوا دلوقتي حضراتكم الدبة ماشية اهي بتاكل وعندها فريسة بتدافع عن نفسها تبعد ال- ال- الذئاب عن نفسها اهو لا شافتهم كتير المرة دي هم اتجمعوا واتنظموا ويوم لك ويوم عليك و... وتبقى في ايدك وتقسم لغيرك هي عملت كده فيهم امبارح النهارده الدفه كلها اتقلبت اهو زي ما حضراتكم شايفين الذئاب بيقولوا لها لا انت مش كل يوم هتاخدي انت احنا بقى النهارده هن... ه... سنذيقك ما اذقتينا ب... بالامس انت آه، امبارح خ- جوعتينا وسبتينا آه، بنلعق آه، جراحنا وبنتجرع ألمنا وموتنا من الجوع امبارح احنا النهارده بقى لازم نجوعك ولازم ناخد فريستك اهم واتجمعوا كلهم عليها وشجاعة أمس أصبحت جبن اليوم وإقدام الأمس أصبح فرار اليوم وادي الدبة اللي كانت بتستقوى على ذئبين ثلاثة اتجمع لها 10 15 ذئب خدوا مما بين أيديها واستولوا على فريستها وخدوها فعلا أهو والذئاب بقى حتى ما بتخليش حد يقرب منها شغل الذئاب بقى بدأ آه، آه، يظهر أهو أدي ذئاب آه، استولت على كل حاجة وكل واحد فيهم قاعد بينقي ال- الجزء اللي هو عايزه آه، ده واخد الرجل والتاني واخد الرقبة والتالت واخد آه، آه، الكبد كل واحد بقى قاعد عمال في نفسه تعالوا نشوف مشهد تاني أيضا هو احنا حلقتنا كلها آه، آه، الليلة دي عن آه، الذئاب والدببة يعني مواقفهم مع بعضهم آه، آه، كل واحد لوحده بيعمل ايه وازاي كل يوم او طبعا كل فترة بتتغير م- موازين ومقاييس القوة ويوم لك يوم عليك شوفوا هنا آه، ده بقر البيسون بقر البيسون ده بيعيش آه، في أمريكا آه، هو معظم آه، عيشته بتبقى في الأماكن الجليدية البرد شوف هنا بيعتني بأولاده جدا جدا دول أطفاله صغيرين بي- بيسبحوا بيعانوا شوف قابلتهم آه، غصن شجرة آه، في النهر بيحاول آه، يعدي عندهم مثابرة عندهم صبر على آه، حياتهم آه، و- والناس المكافحة في ناس في الدنيا بتكافح علشان تعيش ومهما بتقابل من صعوبات في حياتها سواء كان قلة في الرزق أو ابتلاء في الدين أو الدنيا بيصبروا و- وبيعيشوا كل أملهم في الدنيا إن هم يحصلوا رزقهم ويعيشوا بشكل سليم من غير ما يأذوا حد لكن في ناس تانية كل شغلتهم في الدنيا إن هم يأذوا علشان ما يتأذوش وكل حياتهم ان هم يسيطروا حتى ولو بسفك الدماء واكل الاموال وتفريق الاحباء شوفوا هنا مثلا ادي بقر البيسو عايش بياخد ابنه بيعتني بيه وبيسافر بيه بينزلوا بحار وبيطلعوا جبال وبيعدوا انهار شوفوا هنا معاه الاب والام الاب قدامه والام مع ابنها شوفوا المعاناه دي يعني آه، عائلة ماشية كل همها في الدنيا إنها تمشي وتاكل من رزق الله تعالى وتعتني بأطفالها وعائلتها أما هناك آه، آه، آه، مخلوق تاني يعيش على موت هؤلاء يعني لازم يموتهم عشان هو يعيش أدي أهو بقر البيسو آه، لاحظ إن في عدو قادم وهو آه، آه، آه، الدب الدب ده اساسا مصاص دماء وبيحب ال- آه، الاذى آه، آه، وبيتربص ب- ب- ب- بكل من حوله بيحب الايذاء ومصاص دماء اهو زي ما حضراتكم شايفين هيقوم يقف على رجليه آه، وده امر ع- يعني من ميزات الدببه انها تجري مع وزنها الكبير وانها تقدر تقف على رجليها الخلفيه لحد ما يبقى طولها آه، قرابه الاتنين او 3 متر فوق بتشوف آه، آه، فرائسها وليها مخالب قويه عندها كل ادوات الافتراس آه، شوفوا دول في مكان بيراعوا اولادهم اهم اللي هو آه، بقر البيسو والدببه في مكان تاني دول بيحاولوا يرعوا في الحشائش والاماكن الخضراء ووراهم عدو لدود مش هيسيبهم ما مش هيسيبهم يرتاحوا اهو شافهم هم دول بغيته وهم دول فريسته اهو بيجري وراهم وبينقي بقى هياخد طبعا الأضعف والأصغر من آه، هذا القطيع أو زي ما حضراتكم شايفين كده أهي الدبة مع وزنها التقيل لكنها سريعة آه، وللأسف الشديد آه، ممكن الظالم يبقى عنده آه، أسلحة يستقوى بها على الضعفاء فيأذيهم وينال منهم آه، آه، لكن آه، في النهاية هتشوفوا حضراتكم اللي هيحصل آه، شوف هنا وقف على رجله كده بص كده شاف اه فيها آه، في القطيع صغيرين ومساكين هيحاول يفصل آه، آه، عجل صغير اهو مع امه وهي امه بتقول له اجري اجري طبعا آه، الدب اهو شوفوا الدب يعني عنده صبر على ايذاء الاخرين عنده صبر يعني هم جي- بيجري اهو شوفوا العجل الصغير مسكين الام بتحاول تضربه بقرونها آه، آه، استفرد بالصغير مباشرة وعضه عضة في رقبته أجهز عليه موته يعني هو قتل الصغير كده أهو شوفوا الأم من كتر آه، يعني صدمتها آه، شافت ابنها بيطلع في الروح آه، مش قادرة تقرب من كتر الصدمة اللي هي خدتها وطبعا لا عزاء للضعفاء خلاص يعني آه، ضعيف واتقتل شوفوا المشهد اللي جاي بعد كده نفس ال- ال- اللي حصل للبقرة بس المرة دي بقى ال- الدبة مع ابنها الصغير بتعلمه ازاي يفترس هتروح تجري ورا برضو صغير ال- الغزال هو- قطيع من الغزلان آه، استفردت بواحد صغير منهم مسكين ده هي- هيخبط في جذوع الشجرة ويق- وقع على طول لم تمهله خدته شوفوا بتقطعه وهو حي بتقطع من بدنه وهو حي مسكين بتقتله اهو يعني في قسوة بالشكل ده برضه في البشر يعني المسألة ما هياش متروكة يعني أو ما هياش آه، للحيوانات فقط لا في أمم من أمثالكم دول قساة وظالمين في برضه ناس قساة وظالمين شفتوا حضراتكم اللي حصل آم، الدب عملت إيه في أولاد ال- الناس وأولاد ال- الغزلان وأولاد البقر البيسو تعالوا شوفوا بقى هنا آه، هيذوق من نفس الكأس أدي الدب مع ابنه اللي كان امبارح بيقتل آه، آه، آه، الغزلان والبقر بصوا نفس اللي حصل ليه الذئاب جات له آه، ربنا بقى بيخلص وربنا سبحانه وتعالى يسلط آه، الأقوياء بعضهم على بعض والظالمين بعضهم على بعض شوفوا هنا نفس اللي عمله في الناس امبارح هيتعمل فيه بالظبط شوفوا ادي الدب اهي وبس هي الايام والليالي بتمر والنفس اللي بيعملوه في الناس هيتعمل فيه اه شوفوا الدببه الدبه مع ابنها والذئاب جايه بتقول له بقى ايه احنا الاقوى واحنا الاكتر واحنا الاشرس وهنقدر عليك وهندوقك اللي انت بتعمله في كل اللي حواليك بصوا اهو واحد يحاول يفترس ابنه الصغير والتاني يعضه والتالت يهبشه والتالت يخربشه اهو هيعمل ايه بقى ادي الدبه المفترسه اللي كانت امبارح بتأذي وتضرب وتفترس وتعض وتقتل ادي النهارده معرضه للضرب والقتل والايذاء زيها زي الضعيف اللي كانت بتعمل فيه كده بالامس آه، آه، نفس اللي حصل هو هو ذئاب ودببة آه، آه، نفس الموضوع بيحصل في الناس نفس هو هو الظالم الطاغي آه، يقتل ويظلم و- تاني يوم مش مش مش لازم تاني يوم آه، مش مش لازم تاني يوم بعديها بشهر بسنة بعشر سنين بأي دهر أي زمن ولكن نفسه والجزاء دايما من جنس العمل ولا ولا يظلم ربك أحدا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى أم للإنسان ما تمنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى مفيش حد بي- بي- بيضيع آه، جزاؤه هتشوفوا المشهد ده تاني حضراتكم علشان بس تشوفوا اهو على على الشمال المشهد وهو بيقتل آه، ابن البقر البيسو وعلى اليمين وهو بي- مهدد بالقتل هو وابنه من الذئاب شوفوا ادي الشمال ادي اليمين شوفوا بالامس كان بيعمل ايه مع ال ال اولاد الناس اولاد ال- المخلوقات المسالمة الطيبة وادي النهاردة بيبتلى بذئاب شرسة و و- ولكن ما هي إلا الأيام والليالي وما هي إلا الوقت بيعدي وما هي إلا الأزمان تتتالى أهي شوفوا على الشمال وهو بيفترس وعلى اليمين وهو بيعاني وبيقاسي نفس اللي عمله في الغزلان والبقر وما الله بظلام للعبيد آه، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون هنا بقى المخلوقات اللي بتقاوم ذئاب آه، آه، ذئب رايح علشان يفترس آه، أهو شوفوا بينقي بقى مخلوقات صغيرة بس مخلوقات شجاعة يعني شوفوا البقر امبارح استسلم لل... لل... لل... لل... للدبة لكن هنا ال- النوع ده من البقر سبحان الله العظيم في نوع بيبقى شجاع مقاوم اهو بصوا رايح ل- لبقرة وهي نايمة صغيرة عجل صغير وهو نايم وقلقوا من النوم التاني بيقول له بقى يعني أهو انت جاي حتى كمان لحد عندي اهو طفل صغير ولكنه آه، آه، يعني ما خافش من ذئب شرس اهو اهو بيقول له امشي ابعد من هنا هو احنا هو احنا انت شايفنا يعني فريسه اجري لكن الذئب آه، آه، لئيم هو بيعمل ايه بيحاول يجره بعيد عن ابوه بعيد عن جماعته بعيد عن المجموعه بتاعته اللي هم اللي هي بتحميه بص بيحاول يف- يعضه بيحاول آه، لكن التاني برضه بي- بيضربه من الخلف وفهم ال- القضية ماشية ازاي ورجع تاني للناس بتوعه ورجع تاني لمجموعته آه، آه، عرف ان المرء قليل وحده آه، كثير بإخوانه اهو وراح على طول للمجموعة بتاعته وهم بدأوا يفهموا وبرضه طردوه المشهد اللي بعد كده عشان نشوف بس الفرق لما بتكون آه، آه، مخلوقات مستسلمة معايا و- و- وما بين مخلوقات مسالمة المخلوقات المسالمة اللي ما بتأذيش حد أما المستسلمة اللي بتدي فرصة لعدوها أنه يفترسها ويأكلها هنا أدي آه، آه، غزالة وبترضع بنتها شوفوا هنا الذئاب هتحاول أنها آه، آه، تاخد ال- ال- البنت من أمها آه، تاخد ال- ال- الطفل الرضيع ده هو تاخده آه، وتفترسه الأم بقى ذكية جدا عملت إيه هتخبي آه، آه، عجلها الصغير هتخبي ابنها بين الاشجار وهي هتروح لهم برجلها شوفوا لاحظوا حضراتكم انها راح لهم برجلها ما هياش بتستخبى ولا بتخاف لكن خبت بنتها وابعدتها عن الشر وما خلتهاش آه، تقرب لبنتها تمام اهو شوفوا ال- حتى البنت ذكيه وبدات ايه ت- تستخبى كده آه، آه، و- وتبعد عن آه، المشهد ده هنا بقى راحت لهم برجلها قالت لهم انا اهو وراحت واخداهم آه، ادي الذئاب بيجروا وراها هي طبعا مش رايحه لهم عشان يفترسوها هي رايحه لهم علشان تبعدهم عن آه، البنت او تبعدهم عن آه، ابنها الصغير اهو وبدات ت- تدوخهم وتلففهم وتدخلهم الميه وشوفوا وعماله آه، هي نفسها بتحسسهم بانها شجاعه وقويه ومش هتستسلم وما هياش للدرجه اهي شوفوا هي ب- بتهاجمهم وبتحاول تضربهم وهم وادي ذئبين اهو بصوا وبعدين تروح مدخلاهم الميه تاني هم كده نسيوا خالص آه، ابنها الصغير اللي مستخبي ورا الشجر ما عرفوش هو فين اساسا دلوقتي وكل همهم انهم ياخدوا الام الكبيره طبعا وليمه اكبر ولحم اوفر لكن آه، لكن آه، لا مع الذكاء ومع آه، آه، الحرص على الحياه المخلوقات دي اقوى اللي شوفوا قد ايه هي ذكيه ولففتهم ودورتهم وودتهم وجابتهم ومحدش قدر يعمل لها حاجه كل ما آه، اهي شوفوا حضراتكم وراحت مدخله نفسها في هذا المكان الاخر خالص يأسوا قالوا ايه الام الذكيه دي ايه الام اللي فاهمه ازاي تتعامل مع مخلوقات مفترسه زينا بالشكل ده وهي سابوها ومشوا بيدوروا بقى على ايه على حد ضعيف ادي ال- ادي ال- ادي البنت اهي او ادي الجنين اللي كان لسه ب- بيرضع هي رجعت له قالت له ازيك يا حبيبي عامل ايه بتقبله وبتلحسه وبتطمنه ما بتخلوش يقلق اهي ورجعت له مره تانية في فرق كبير جدا بين شخص آه، ضعيف مستسلم وما بين آه، شخص تاني مسالم لكنه ذكي وبيعرف يتصرف في المواقف الصعبه وما يستسلمش وما يديش فرصه لعدوه انه يستأصله ولا يقتله هنا اهو مشهد تاني بقى خالص وده مشهد طريف الحقيقة حبينا نختم بيه آه، آه، الطيور والسناجيب مع الدببة الدببة بيبقى عندها آه، فصل في- قبل فصل الشتاء آه، انها لازم تاكل على قد ما تقدر اي حاجه تزود آه، السعرات الحراريه عندها تاكل جذور النبات تاكل آه، آه، ال- ال- الثمار اللي فيها طاقه عاليه تاكل ثمار التوت تاكل السفرجل تاكل آه، اي حاجه فيها آه، غذاء وسعرات حراريه هنا شوفوا الدبه بتطلع فوق الشجره اهي وبتكسر ال- الاغصان بفمها قويه جدا أهي، عشان تاخد ايه عشان تاخد الثمار اللي موجوده في ال- الشجره شوفوا الدبه بالرغم من قوتها وتقلها ولكنها طلعت فوق الشجره وطلعت آه، آه، اهي وخدت ال- آه، الغصن بالثمر اللي فيه ونزلت لكن الكلام ده ي- يأثر سلبا على الطيور والسناجب السنجاب عمل ايه قال لها بصي انا هكفي خيري شري انا هقطع لك الثمار وارميها لك وابعدي عني بس اهم حاجه تبعدي عني ده برضو نوع من انواع الذكاء اهو بيقطع, بيقطع لها الثمار وبي آه، وبيرمي لها علشان ما تقربلوش ده نوع من انواع الذكاء برضو انك انت آه، لما تفهم ان في سبب اللص والحرامي او المجرم هيضرك ويضر الناس اللي معاك ويضر عائلتك ما تدلوش فرصه لحد ما يدخل بيتك معايا آه، اتقي شره وابعده عنك حتى لا آه، يفسد اكثر مما افسد آه، ده من باب احرص على ما ينفعك احنا شفنا آه، الظلم الظلم لا يدوم والظالم لا يستمر حكم الله على الظالم ألا يفلح قال تعالى في سورة يوسف إنه لا يفلح الظالمون الظالم لا يفلح والقاتل لا يأمن والمفسد لا يصلح سبحان الله العظيم عشان كده آه، لما بنشوف آه، آه، آه، قوة الله سبحانه وتعالى وسيطرته على خلقه تلاقي آه، تلاقي امور امور عجيبه ان الله سبحانه وتعالى ما اهلك ظالما الا في قوته يعني ايه الظالم بيبقى قوي جدا جدا يقوم ربنا يهزمه في قوته مش هو ضعيف ربنا سبحانه وتعالى لم يهلك فرعون الا وهو في وسط جنوده واسلحته وجيشه فاهلكه الله في ذلك قال تعالى آه، الم تر- فنبذناه هو وجنوده في اليم ها، هو وجنوده والأسلحة بتاعتهم والجيش كامل ربنا سبحانه وتعالى ما أهلك أنه ما, ما, ما أنزل النمرود إلا وهو في عليائه وما خسف بقارون إلا وهو في داره مع أمواله ومع خدمه وحشمه وكنوزه وأمواله وما أهلك عادا وثمود إلا وهم في أوج قوتهم وفي عز آه، آه، سطوتهم ربنا ما بيهلكش آه، آه، الظالم وهو ضعيف إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلت واستمع إلى قول الله تعالى وهو يقسم في سورة الفجر ويقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل وفهم وإدراك إيه يا رب قال سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلد ركزوا يا إخواني لم لم يذكر سبب ضعفهم إنما ذكر أسباب قوتهم إن- الناس دي ما هلكتش لأنها ضعيفة أو لأنها قليلة أو لأنها فقيرة أو لأنها آه، آه، آه، بسيطة لا ده بالعكس ده كانوا أقوياء وكانوا أغنياء وكانوا آه، آه، أشداء ما كانوش ناس ضعفة أصل ربنا مش محتاج إنه يضعف خلقه عشان يهزمهم لا ولذلك القوة القوة لا تعني النصر والضعف لا يعني الهزيمة ها، إن ينصركم الله فلا غالب لكم اسمع الآيات تاني إن قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد عملوا حاجة واحدة بس مع أنهم أقوياء وأوتاد و... ولم يخلق مثلهم في البلاد و و و عملوا حاجة واحدة بس إيه يا رب قال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد قوة الظالم لا تنفعه أمام قوة الله قوة الظالم لا تنفعه أمام قوة الله وغناه لا ينفعه أمام غنى الله وشدته لا تنفع أمام شدة جنود الله سبحانه وتعالى ولذلك ولذلك لما الظالم يكبر ويكتر تعرف ان نهايته قربت قال تعالى في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا اسمع القراءة الثانية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرنا قال بعض المفسرين أمرنا أي كثرنا خليناهم كثيرين معايا وأصبحوا قادة وأصبحوا سادة طب وبعدين وبعدين الهلاك ليس بعد التمام إلا إلا النقصان يعني لما تشوف واحد عمال يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى طب وبعد ما يعلى لازم هينزل لازم هينزل قول لي كده مين مين من الخلق علي وفضل عالي زي ما هو قول لي كده مين من الخلق حيا وفضل حي زي ما هو قول لي كده مين من الخلق اغتنى وفضل غني زي ما هو اما هو يسيب النعمة بالموت والهلاك واما النعمة هتسيبه ويصبح بلا غنى وبلا قوة وبلا سيطرة وبلا منصب يا ده يحصل يا ده يحصل يا اما هو يا اما المنصب والغنى والقوة والسطوة والسيطرة هتسيبه ويصبح بلا هذه ال ال ال القوة واما ان العكس هو اللي يحصل ان هو اللي هيسيبها بالموت مفيش حد مكتوب عليه ال ال ال البقاء لا يبقى أحد إلا الله ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء يعني كل حي فسيفنى وكل غني فسيفتقر وكل ناع فسينعى هو كده ولذلك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم لم يترك الخلق سدى ولم يتركهم هملا لكن جعل قوانين القوانين دي ان محدش هيقدر يكمل حياته وهو ظالم الا سيبتلى بمن يظلمه الا سيبتلى بمن يظلمه ومفيش واحد يعين ظالما الا سيبتلى بان الظالم ده نفسه ينقلب عليه من اعان ظالما سلط عليه من أعان ظالما سلط عليه ولذلك ترى أن الله سبحانه وتعالى عذب امرأة لأنها حبست قطة فالقطة ماتت وترى أن الله سبحانه وتعالى عاتب عاتب عاتب الأنبياء أو عاتب نبيا من أجل نمل لا تعال ناخد الموضوع من أوله بقى يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى حرم إيذاء الكفار والمشركين حرم إيذاء الكفار والمشركين السؤال بقى هم الكفار والمشركين دول بيؤذوك انت يعني كافرين بيك انت يا مسلم يا مؤمن ولا كافرين بربهم الذي خلقهم لا كافرين بالله الذي خلقهم سبحانه وتعالى ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيحسن إليهم ويرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى وحرم إيذاءهم ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى بيصبر على الأذى بل ليس أحد أصبر على أذى مثل الله قال النبي عليه السلام والحديث في الصحيح ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم علشان كده لما تشوف في, في, في كتاب الله وسنة رسوله تحريم إيذاء المشركين والكفار من أهل الكتاب مثل اليهود والنصارى محرم عليك انك تأذيهم او تشتمهم او تضربهم او تعمل معاهم حاجة تزعلهم قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم طيب وإيه تاني تديله هدايا ابن عمر والحديث في البخاري كان إذا ذبح الشاة يقول أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي يعني يا جماعة عجلوا بهدية الرجل اليهودي جارنا وكان قلقان أنه ما يكونش ما يكونوش ادوا له ليه قال ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه آه، ومرة طب واللي يؤذيهم قال النبي عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا فقد آذاني اللي يؤذي واحد من دول يبقى كان له أذى النبي عليه الصلاة والسلام ومر هشام بن حكيم بن حزام فرأى نصارى مصر قد وضعت على رؤوسهم الزيت وضع على رؤوسهم الزيت وموجودين في الشمس يعني حد أذاهم وعمل فيهم كده قال لما تفعلون معهم هكذا قالوا لم يدفعوا الجزية قال ولأنهم لم يدفعوا الجزية تعذبونهم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب من عذب الناس في الدنيا قال يعذب الناس مش المسلمين أي ناس مسلم كافر يهودي نصراني أي ناس أي ناس ما ي- ما ينفعش تعذبهم اللي يع- يا إخواني ده إذا كان دخلت امرأة النار لأنها عذبت هرة ده بس مش عذبتها قعدت تضربها وتعذبها أو تكهربها أو تحرقها لا دي بس حبستها لحد ما ماتت من الجوع ومن العطش فأدخلها الله سبحانه وتعالى النار آه، لا ده احنا عندنا الكلاب لها حقوق ما ينفعش تأذي كلب بل واللي يسقي كلب وهو عطشان آه، وانتوا عارفين الحديث في الصحيح أن أن الله سبحانه وتعالى آه، آه، غفر لامرأة من البغايا لأنها سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها دخلها الجنة بسبب آه، سقياها ل- آه، آه، آه، رفع الأذى عن الناس ده ليه أجر عظيم جدا النبي عليه الصلاة والسلام قال آه، أدخل الله رجلا الجنة لأنه رفع شوكة من طريق الناس لأن آه، الظلم والعياذ بالله تعالى عقباه عقباه وخيمة وأذى الناس عقباه وخيم آه، لذلك آه، ما ينفعش بقى آه، مسلم يؤذي مسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دمه وماله وعرضه ده ولذلك آه، آه، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اللي يتكلم على مسلم يوم ربنا ي- يفضحه في بيته ود- والجزاء من جنس العمل زي بقول لكم كده ذئاب ودببة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم ومن يتبع عورتهم يتبع الله عورته ومن يتبع عورته يفضحه في بيته واسمعوا إلى هذه النصيحة الجامعة من جعفر ابن محمد حفيد أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع قال لابنه يا بني يا بني لا تتتبع عورات عورات إخوانك فإنه من تتبع عورة أخيه هتك الله أستار بيته ومن احتفر بئرا لأخيه سقط فيها ومن استل سيف البغي قتل به ومن خالط السفهاء حقر ومن خالط العلماء وقر قل الحق لك أو عليك وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال فالواحد آه، آه، ما يظلمش ما يأذيش آه، ما يسفكش دم ما ياكلش مال ما يهتكش عرض ما يهتكش ستر لأن ده كله له من الله طالب له من الله طالب في الله سبحانه وتعالى ممشي ورا الإنسان سننه سنن الله لا تتخلف عن أحد ولا تتأخر ولا تتأخر من ظلم ظلم ولو بعد حين ومن قتل قتل ولو بعد حين ومن أذى أوذي ولو بعد حين وهكذا لذلك يا إخواني الواحد لا يدخل مجال ك- كمجال الذئاب ولا يدخل مجال كمجال الدببة لأن كل قوي فوقه أقوى وكل عليم فوقه أعلم وكل شديد فوقه أشد وكل غني فوقه أغنى ما تدخلش مجال الذئاب والدببة اللي هي إيه ما تظلمش زي ما بظلمه ما تظلمش زي ما بظلمه ما تدخلش نفسك في مثل هذه الأمور يعني إيه يعني ما تبقاش واحد من الظالمين ما تبقاش واحد من سفاك الدماء ما تبقاش واحد من هاتيك الأعراض ما تبقاش واحد من أكل الأموال لأن لأن مش ربنا مش هيسيب الظالم ربنا لن يتركه زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم ده بيمليه يعني إيه أنت قتلت واحد لا خ- خد لك كمان عشرة انت قتلت انت- انت خدت اموال لا خد كمان اموال ناس تانية وغلابة ومساكين وفقراء ويتامى انت اذيت الرجال لا كمان اذي النساء انت عملت كذا لا اعمل كذا طب هو ربنا بيحب كده لا ربنا ما بيحبش كده امال ليه علشان يقيم عليه الحجه حتى اذا امسكه لم يفلت ما هو اول مره من الاذى اول مره من الظلم بيبقى معصيه يعني هي- هو خير امشي صح ولا امشي غلط راح ماشي غلط طب دي كانت اول مره امال المرات اللي بعد كده ده طب ده في قتل اول مره امال القتل اللي بعد كده امال آه، هذه اول مره ياخد فلوس حرام اصل اللي بيدوق الحرام بتبقى بعد كده عقوبته انه ما يقدرش يستغنى عنه اللي بيقتل او بيسفك دم حرام عقوبته بعد كده انه ما يعرفش يمشي من غير ما يفس- ما يسفك دم حرام اصله آه، زي ما قال الحسن البصري من اكل حراما عصى الله شاء ام ابى اللي يدوق الحرام اللي يدوق الحرام ما يعرفش يطيع ربنا بالاكل ده ما يعرفش يعيش سليم وما يعرفش يعيش مرتاح ولا يقدر ولا يدوق طعم الحلال حتى لو الحرام والحلال قدامه مش هيختار الا الحرام من اكل حراما عصى الله شاء ام ابى ومن اكل حلالا اطاع الله شاء ام ابى ومن سفك دما حراما من سفك دما حراما ما يقدرش يعيش تاني ما يقدرش يعيش تاني بشكل سليم ابدا ما يهداش في حياته ها؟ يفضل طول عمره معقد ليه ده هدم بناء بناه الله هو مين اللي بنى الانسان وصوره ونفخ فيه من روحه ما هو ربنا يوم يجي كده بمنتهى البساطه يذبح شويه دم يخرجوا نزل مات كده بمنتهى البساطه وانت بقى تروح تنام في بيتك مرتاح بعد كده مين اللي قال لك الكلام ده عمرك ما هتعرف تنام عمرك ما هتعرف تنام وانت خليت اسره بحالها ما تعرفش تنام ويتمت اطفال ورملت امراه و- وثكلت ام خليتها ثكله فقدت ولي- كل دول بيدعوا عليك وكل دول بي بي بي بي بي بي بي بيبتهلوا الى الله سبحانه وتعالى انه ينتقم منك هتنام ازاي لو انت مش مصدقني صدق النبي عليه الصلاه والسلام والا بقى تكون دخلت في منطقه الكفر والعياذ بالله تعالى انت ها لازم تصدق النبي عليه الصلاه والسلام لانه لا ينطق عن الهوى قال النبي عليه الصلاه والسلام واسمع الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال الرجل في فسحه من دينه يعني عنده فرصه يتوب ويرجع و... ويرتاح و... ها، يعني لو تعبان يرتاح لو متضايق هتفرج عنه ضيقته الا في حاله واحده وهي حالة سفك الدماء لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإن أصاب دما حراما فقد أبلح أبلح يعني وقع في ورطة ووقع في ضيق ليس بعده فرج ولا متسع حياته كلها هتتقلب جحيم بعد كده طب واللي يقتل اتنين واللي يقتل اتنين ده أصبح جبارا في الأرض ولا يكون من المصلحين أبدا يعني قتل واحد طب وبعدين مش يتوب بقى ويرجع الى الله تعالى لا قتل كمان واحد اه سيدنا موسى عليه السلام لما بيدافع عن الراجل وبيحوش عنه وكز الرجل الذي ي- يتشاجر معه كده بي- وكزه موسى فقضى عليه مات تاني يوم نبي الله موسى راى رجلا مع نفس اللي كان امس برضه بيتخانق معاه فلم فلما نبي الله موسى بيعاتبه بيقول له انت كمان بتخانق كمان تاني النهارده فقال له الرجل أتريد, أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما, وما تريد أن تكون من المصلحين بيقول له ده أنت كده عايز تبقى جبارا في الأرض يعني إيه من قالوا قال المفسرون من قتل اثنين من الناس كتب جبارا من المفسدين جبارا مش بقى ايه آه آه، مش مش قتل بقى 100 200 الف 5000 لا معايا لا القي في جهنم كل جبار عنيد ده هيلقى في جهنم والعياذ بالله تعالى ده اذا كان لسه مؤمن ان في جهنم واذا كان لسه مؤمن ان في دار اخره وفي حساب لذلك آه، من عقوبة الله سبحانه وتعالى كما آه، في الدنيا قبل الآخرة بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين الدم شؤم على صاحبه الدم شؤم على صاحبه لذلك أنا بقول لحضراتكم آه، آه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإن أصاب دما حراما فقد أبلح يعني يئس وضاع و- و- وهلك والعياذ بالله تعالى وقال ابن عمر إن من ورطات الأمور أن يسفك الرجل دما حراما وأن يزهق نفسا بغير حق إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها ها أن يزهق الرجل نفسا بغير حق أو يريق دما حراما من ورطات الأمور التي لا مخرج منها صحيح المخرج منها يبقى إزاي طب قول لي أنت هتحيي الراجل ده تاني بعد ما موته ها هتنفخ فيه الروح يعيش تاني بعد ما راحت منه هترجعه لأطفاله ال- اللي اتيتموا وكان ليهم أب والله يا إخواني أنا كنت في أحد المساجد وطفل عنده 14 سنة قابلني قال لي أنا والدي آه، آه، اتقتل آه، آه، ال- الأسبوع اللي فات تفتكر إن ربنا هيغفر ل- للي قتله فقلت له لو ربنا لو هو تاب إلى الله ربنا يتوب عليه ويغفر له الولد زعل جدا قال لي ازاي ازاي ان ربنا يغفر له بعد اللي عمله في ابي والبعد اللي عمله فيا انا كنت كل يوم جمعه ابي بياخدني من ايدي وبيوديني ل- للمسجد وبنمشي مع بعض وبنتكلم معه قعد يحكي لي و- وساعتها انا ادركت الماساه ازاي ولد يكون ليه اب وابوه ياخده ويفسحه ويجيب له ادوات المدرسه ويذاكر له وابوه ده كان طبيب بيقول لي والدي كان طبيب فمره واحده كده يقول لي انا مش لاقي حد انا باجي المسجد لوحدي وما تعودتش ان انا اعيش حياتي لوحدي ما تعودتش ان ما يكونش حد بيتحمل عني مسؤولياتي ما تعودتش ان ما ان يطلبوا ابي في المدرسه عشان آه، حاجه واجي ما الاقيش ليا اب آه، ف قلت له يا ابني ما ادين به لله ان من تاب تاب الله عليه فازداد حزنه طبعا انا مقدر مشاعره لكن ما ادين لي- به لله فعلا أن من تاب حتى من قتل النفس الر- الله سبحانه وتعالى تاب على قتل مئة ولكن إذا تاب وعاد وأناب واستغفر و- و- ورجع إلى الله سبحانه وتعالى لكن المشكلة إن هم في اللي ما بيتوبش المشكلة في اللي بيتمادى فالولد زعل أكتر زعل أكتر لما قلت له إنه ليه توبة لو تاب قال لي يعني هو ده ده الحق يعني وده العدل قلت له ربنا غفور رحيم بس في بقى آية تانية قلت له بس في آية تانية في كتاب الله تعالى ربنا يقول فيها ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره قال لي أنا دلوقتي ارتحت قال لي أنا دلوقتي ارتحت شوف ليه لأن حياة حياة ل- ل- ل- ل- ل- لأب مع أولاده وزوج مع زوجته وحياة كاملة هذا الرجل جه اللي قتله خده كده من وسط هؤلاء الناس كلها وكان سببا لدخوله القبر واختفائه من الحياة انت تظن بقى ان ده ربنا هيسيبه انت تظن ان ربنا سبحانه وتعالى هيعديها له كده وانتهينا لا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفس- انفسهم يظلمون ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها إن الله سبحانه وتعالى لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يحب الخائنين سبحانه وتعالى أحبتي كنت أتمنى أن أكمل معكم لكن نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل ولعل في الحلقة القادمة تكون فيها آه، يعني آه، آه، خير وبشر ولطف أكثر من حلقتنا هذه أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة من هذا خلق الله السلام عليكم ورحمة الله
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأمل